طريقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتيه رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحاروا بأوصافه الكالمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخوتي لم يطلب الحق سبحانه وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم ومنا من بعده أن نستزيد من شيء إلا العلم فقال وقل رب زدني علما اللهم زدنا علما يا رب العالمين برنامجنا بيعلم التأمل التفكر استخراج الكنوز من القرآن وبما اننا بنتكلم عن طعام الحيوان وطعام الإنسان أيضا فنتكلم النهاردة عن آية كريمة تقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون انظر الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن أهل الجنة هذا النعيم السرمدي اللهم اجعلنا من أهلها برحمتك الفاكهة الأول ثم اللحم عكس ما احنا متصورين في بيوتنا لما نيجي نتغدى ناكل الأول ثم نحلي بالفاكهة الكلام ده خطأ علميا شوف بقى لما تستنبط من القرآن يعلمك حتى ازاي تاكل تشرب الآداب المعاملات العبادات كل شيء في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء دي في سورة الواقعة لكن في سورة الطور وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون الفاكهة برضو الأول ألا يستدعي ذلك منا أن نتأمل طب ايه علاقة ده بالحيوانات احنا مش قلنا قبل كده ان في حيوانات عاشبة اللي هي ال herbivorous animal اللي هي بتاكل نباتات بس لا يمكن نشوف بقرة بتاكل حتة لحمة لا يمكن في يوم من الايام ولما حاولوا يحطوا لحمة في علفها جالها جنون البقر وفي حيوانات كواسر آكلة للحوم اللي هي ال carnivorous اللي خدناها المرة اللي فاتت والتزمنا بالحيوانات اللي جت في القرآن فاتكلمنا عن الأسد وعن الذئب وعن الكلب في بقى حيوانات في النص بيسموها omnivorous يعني متعددة الوجبات ممكن تاكل وجبات نباتية أو وجبات من أصل حيواني الاتنين مع بعض أيوة هنشوفهم النهاردة بإذن الله الإنسان ينضم ليهم ان هو لا نباتي ولا حيواني في اكله ده الاتنين مع بعض مين بقى مع فاصلة الانسان في الحتة دي في انه متعدد الوجبات الفار الخنزير كثير من الطيور اللي هنشوفهم باذن الله النهاردة وحيوانات اخرى هنذكرها مع بعض طب ايه علاقة ده بالايه اللي قلناها تنوع اكلاتك ربنا جعلك انسان جعلك انسان مكرم ما بتاكلش نبات بس او حيوان بس لا كرمك اداك تنوع في الوجبات سواء مصدر حيواني او مصدر نباتي بس الرك انت تاكلها ازاي عايز الفايدة وبعدين نخش على الفيلم على طول فالعلماء قالوا الفاكهة ذكرها الاول سبحانه وتعالى لان الفاكهة فيها سكريات سهلة توصل بسهولة وبهضم بسيط ويستفيد بها المخ وجميع الخلايا فتستعد للاكل المعقد من نشويات وبروتينات انما لو تناولت وجبة فيها بروتين زي الوجبة بتاعتنا العادية رز حتة لحمة الخضار ثم اكلت فاكهة بعديها السكر بتاع الفاكهة يتحول الى كحول هيتخمر والكحول هيعوق في امعائك ده غير انه يعمل مشاكل وغازات وغيره هيعوق الهضم الجيد كتير قوي من احبابنا اللي مش فاهمين الحتة دي نتعزم عند ناس من الاثرياء اللي بيحبوا المشايخ ويحبوا العلماء ويحبوا يضيفوهم وفجأة يقول لي هو عمال يجيب لنا الفاكهة ليه كل شوية هيشبعنا كده مش هنعرف ناكل اقول له ده الصح ان يجيب لك الفاكهة الاول عشان فيها البوتاسيوم اللي بيحرك الامعاء ومهم جدا للخلايا ولحركتها عشان فيها السكريات السهلة اللي الخلايا تستفيد بيها وتستعد للطعام شوف القرآن كان سباق ازاي من 1400 واكتر 1432 سنة واكتر بيذكر الفاكهة الاول ثم الطعام ده طعام اهل الجنة يبقى تستنبط منها ان تاكل الفاكهة قبل الاكل بساعة او بساعة ونص او بساعتين او لو عايز تاكل الفاكهة بعد الاكل يبقى بعد الاكل بساعتين ثلاثة عندنا حيوانات هنشوفهم النهاردة متعددين الوجبات ما بين فواكه ما بين لحوم بياكلوها ازاي هل فاهمين المنطق ده ده اللي هنشوفه في تقرير وفيلم النهاردة نبدأ الثلاث طيور اللي ربنا ذكرهم في القرآن الهدهد والغراب والسمان ازاي اكلهم متنوع نشوف الفيلم ونرجع لحضراتكم عشان نعلق عليه بإذن الله تعالى اتفضلوا أول طائر الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين حيوان آه طائر 33 سنتي عنده تاج فوق راسه زي ما حضراتكم شايفين كده أول ما بشوفه أفتكر على طول الصحفيين اللي ما بيتأكدوش من الأخبار ويقولوها جزافا في الإعلام اللي هي بقت موضة اليومين دول إلا من رحم الله ده بيقول له جئتك من سبأ بيقول لسليمان بنبأ يقين يعني أنا متأكد من اللي بقوله مش مجرد نقل أخبار أو فكرة عجبته أو واحد قال له خبر أو إشاعة الهدهد طعامه إيه هو نفسه وضحها في الآية ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ أدي الهدهد بمنقاره الجميل برحمة ربنا سبحانه وتعالى أكله الحشرات والديدان اللي بتبقى في اول طبقة من طبقات الارض فيتنيه زي ما حضراتكم شايفين كده طول النهار حاطط منقاره وطبعا هو من اصدقاء الفلاح ايضا هو وابو فصاده وابو قردان عشان خاطر ينقوا الحشائش والديدان والحشرات الضاره اللي ممكن تضر بالزرع زائد ان سليمان عليه السلام كان بيستخدم الهدهد انه يكشف الميه ده بيسموه مهندس الماء الاول عنده رادار يعرف بيه الميه موجوده فين في بطن الارض وفي انهي حته بالظبط فيقول لسليمان عليه السلام الميه موجوده هنا فيؤمر سليمان الجن يحفروا ويجيبوا الميه لان كانت رحلته هنا هنا الهدهد بيعمل حاجه غريبه قوي ما تهنلوش اي لقمه الا لما يروح ياكل انثاه وده شيء عجيب عند الهدهد هو دلوقتي عمل طيران كده تحليق وقال لك اما اكل الانثى بتاعتي وده شيء عجيب في عالم الحيوان عموما ما حدش بيهتم بحد انه ياكله الانثى دورها مجرد جماع وهي خلفت خلاص لا الهدهد عنده شيء عجيب لازم ياكل الانثى يجيب لها الاكل بتاعها لحد عندها ويطمن انها كلت مش بس كده ده بياكل كمان فراخه اهو الفرخ فتح بقه اهو ومستنيه شوف الرحمه شوف الرحمه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء نزل منها جزء منها يتراحم الخلائق شوف مين ادى الفطرة للهدهد ده انه يطير مسافات عديدة يجيب الدودة يجيب الحشرة ويحطها في بق الفرخ فالهدهد اكله متنوع ما بين حشرات ما بين ديدان وساعات ياكل فواكه وساعات ينقر كتير قوي من العنب ومن التوت ومن ثمار كثيرة اذا هو متنوع اومنيفورس هنا الغراب شوف بقى واحد بيأكله الغراب اهو اللي كتير من الناس بيتشائموا منه ما اعرفش ليه طبعا خطأ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفرة لا عدوى ولا طيرة ولا همة وروايات كثيرة للحديث يعني ما فيش حاجة اسمها تطير ولا تشاؤم مش اول ما تشوف الغراب يبقى يحصل حاجة وحشة الكلام ده خطأ بالعكس ده الغراب علم الانسان الدفن شوف ربنا بيقول ايه في سوره المائده سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليه ليريه يعني يوري قابيل اللي قتل هابيل كيف يواري سوءة أخيه ربنا سمى الجثة بعد مفارقة الروح لها سوءة عورة لازم تدارى فده بني البشر كلهم بيدينوا بعد ربنا سبحانه وتعالى بالفضل ليه هو اللي علمهم الدفن يبقى يتشائموا منه ليه العلماء بيقولوا علماء الطيور والتصنيف ان الهدهد اعداد جنسه 116 على ظهر الارض 116 نوع يشكلوا بلا مبالغة نص عدد الطيور الموجودة في الكرة الأرضية لأن كل نوع تحتيه بقى مواصفات وتحتيه أعداد وأفراد يشكلوا نص عدد الطيور اللي في الكرة الأرضية يعني لو فرضنا أن عدد الطيور مليون نص مليون منهم غراب والباقي بقية الطيور انتشاره بطريقة رهيبة في كل المناطق الغراب بياكل ايه بقى هل متنوع في اكله ايوه ياكل القوارض الصغيرة فار صغير ممكن ياكل ضفادع صغيرة اللي هي الشراغيف ولاد الضفادع الحشرات طبعا حدث ولا حرج كل الحشرات الديدان بيهجم الناس اللي بتربي اللي بتعمل مزارع مزرعته بطيخ بيزرع بطيخ لازم يلاقيها لان الغبار بتاعه شديد قوي لازم تلاقي البطيخه منقوره وبالتالي يبقى بوظ له ممكن يبوظ له نص المزرعه ينقر البطيخ او بيسموه في الخليج الحبحب ينقر الحبحب ده او البطيخ عندنا في مصر فبالتالي يدمر نص الايه شوف واكتر طائر يمشي على رجليه اكتر طائر ممكن يظل كده 150 200 متر ماشي على رجله ما يطيرش رجله قوية جدا وصوته طبعا مميز بصوته والغريب ان يحزن جدا على الانثى لو ماتت وبيقعد معاها يمكن تستغربوا المعلومة دي 21 سنة ممكن تبقى انثى واحدة يعني مش مثلا ينقل كذكر ما بين انثى واخرى لا هي انثى واحدة اللي بيختارها بيختاروا بعض ينفش ريشه كده هي تقبل ذلك هذا العرض خلاص انتهت يبقى هم كده اتجوزوا يقعد معاها 20 21 22 سنة هل تتخيلوا حاجة واحدة بس تخليه يسيب الأنثى انه اول ما تبيض البيض ده ما يفقس يعرف انها عقيمة او العقم منه هو يدور بقى على وليف اخر وهي تدور على ذكر اخر او انها تموت مع انه بيحزن عليها كتير قوي بعد ما تموت الغراب اللي احنا بنتضايق منه او اللي مش فاهم وعنده مشكله في عقيدته اقول لك اه ده هتحصل لي حاجه النهارده طالما الغراب ايه غراب البين البين يعني الفراق يعني ايه يبان المكان من اهله يعني مجرد ما يظهر المكان بقى فيه خراب لا طبعا الكلام ده خطا وسيدنا نوح كان ارسله عشان يتفقد الارض بعد الطوفان ما خلص وربنا نجى سبحانه وتعالى نوح وكل الذين امنوا معه في السفينة فما رجعلوش كان بياكل من الجثث فارسل الحمامة فرجعت له بغصن الزيتون هي دي الرواية اللي دايما الناس تقول اه خلاص يبقى كده الغراب وجوده معناه فيه موت وفيه تشاؤم الكلام ده طبعا خطأ منقاره زي ما احنا شايفين قوي جدا والغريب ان هم بيعملوا الصوت الغريب بتاعهم ده المزعج ده فيتفقوا مع بعض يكونوا في جماعات ويحزنوا قوي على بعض لو واحد فيهم مات ولو حسوا ان موته او, أو ان مرضه هيأثر عليهم ويجيب لهم مرض يأثر على القطيع كله بيموتوه هم ويدفنوه بنفسهم الله يعني كأن الغراب عمل وابتكر نظرية دفن الجثث اللي تصاب بأمراض خطيرة وده اللي بنعمله احنا في مزارع الدواجن وفي مزارع العجول كأطباء بيطريين ان النافق لو كان بأمراض خطيرة لازم إما يحرق لو ما عندكش وسيلة إنك تحرقه لازم يدفن على مستوى تحت الأرض مسافة كبيرة بحيث إن المرض ما يطلعش يصيب التانيين كأن الغراب علمنا الدفن وعلمنا حاجة في ال biosecurity في الأمان الحيوي للمزارع إنك تتخلص من النافق بموت رحيم قبل ما يضر كل القطيع وارد وارد جدا الغراب ده بيعمل حاجة غريبة دلوقتي بيرموا له جمبري واضح ان هو قدام محل لأكل الجمبري والسمك فالناس بيرموا له جمبري فعجبه جمبري او بياكل الله يعني اذا ممكن ياكل بروتينات ايوه ما احنا قلنا بقى omnivorous يعني ياكل بروتينات حيوانيه وهو بتلاقيه مره بيهجم على غيط عنب او توت او فراوله او بطيخ زي ما قلنا شوف ده فرخ الغراب بعد ما كبر شويه الاول بيبقى ابيض اول ما بيطلع من البيضه ويبدا ابوه وامه يستغربوه فيسيبوه فتره عشان كده كان في مثل عربي قديم يقول رزقك رازق النواعم في العش ده واعب جمع الوعاب اللي هو اللي هو فرخ الغراب لما يطلع من البيضة ليه لان ربنا سبحانه وتعالى بيقيد له يمكن الكلام ده وضحته قبل كده في حلقة سلوكيات الحيوان بيقيد له ذبابة تتنيها على منقار ويتغذى عليها سبحان الملك حتى لو ابوك وامك ما جولكش انا هرزقك فيفضل ربنا يرزقه سبحانه وتعالى برحمته لغاية لما يبدأ ريشه يتحول للريش الاسود وبعد كده ابوه وامه يجوا له تاني بقى خلاص كده بقى الغراب اللي احنا نزلناه كأن الغراب ما بيعترفش الا باللون الاسود دوت اهو يبدأ بقى يأكله عادي او ان يكون الغراب ده موجود عند واحد من البشر فيبدأ يطعمه بنفسه اما فاكهة او حشرات او ديدان ويمكن كتير قوي قال لي طب انا لو اقتنيت غراب او اقتنيت هدهد ازاي انا اكلهم ليل نهار بقعد اكل في فاكهه واكل في لحوم واقطع في لحمه مفرومه واقطع في مصارين فراخ واقطع لا والله ممكن تعملهم مزرعه ديدان والدود سهل قوي انك تعمل زي حوض خشبي كده 20 سم في 20 سم وتحط رق من التبن عليه رق طين ثم رق من التبن عليه رق طين ثم ثم ثلاث اربع طبقات كده وتحط مثلا دودايه واحده واي بقايا طعام هتتفرج بعد اسبوع ان عندك مزرعة من الديدان تستطيع لو انت بتحب تقتني هذه الطيور انك تطعم هذه الطيور سواء هدهد او غراب او طيور كثيرة بتتغذى على الديدان تطعمها الدود ده بدل ما تكلف نفسك وتقعد تشتري في فراخ وفي لحمة وفي بقايا وفي فاكهة يوميا لان يعني في ناس بتحب تقتني الكلام ده طيب يبقى اذا الغراب متنوع في طعامه عشان كتير قوي من الناس دايما يصر على طعام واحد لا احنا تنوع الطعام عشان تنوع وجود الفيتامينات ووجود الاملاح المعدنية والبروتينات والدهون والمواد النشوية فيه فكتير قوي كنت تسأل طب ليه ليه ارتبط قوي عند الناس الموز باللبن اه يبقى الموز ناقص في حاجات معينه موجوده في اللبن واللبن ناقص في ثلاث اربع حاجات موجوده في الموز فيبقى غذاء كامل ليه البلح باللبن اللي بنشربه في رمضان على الفطار لان البلح فيه بوتاسيوم اللبن فيه البروتين وفيه الكربوهيدرات اللي هو اللاكتوز فبيكملوا بعض عايز ارجع للنقطه دي قبل ما اخش على الطائر اللي بعده ارجع لنقطه وفاكهه مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون طيب ده يفسر بقى سر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان باستمرار يفطر على تمر يبقى التمر الاول اهو فاكهه اهو ثم يبدا يتناول افطاره بعد صلاه المغرب وده هدي النبي اللي انا كلمتكم عليه رمضان السابق في حلقات على هذه القناه الطاهره حلقات الصيام وصحه الاجسام ازاي نفطر الاول مش على طول خش خش على الملوخيه خش على الرز ارفع لا لا لا اول ما يدن الاذان البلح او اي حاجة مسكرة اذا كان كوبايه الخشاف وانزل صلي المغرب سنة النبي عليه الصلاة والسلام المغرب المغرب فرض وارجع بقى تاني تناول افطارك بتفرق البوتاسيوم اللي موجود في البلح حرك الامعاء اللي بقى لها ما يقرب من 17 18 ساعة راكدة في الصيام وعمل لها ريلاكسيشن وحرك الخلايا مرة اخرى وبدأ يمهد المعدة مع وجود السكريات السهلة لاستقبال الكميات من الطعام شوف بقى يبقى الفاكهة الأول ده علميا صح ثم الأطعمة العادية الغراب بيتعايش مع طيور كتير مش عدواني زي ما احنا متخيلين بل بالعكس ده البومة والصقور ساعات يصطادوه من الأعشاش بتاعته ولذلك هو يعمل صرخة كده يصحي بيها كل الغربان الموجودة في المكان بالليل لان البومة طبعا انتوا عارفين بتحب تصطاد بالليل شوف واحدة بت بتأكل غراب على الشجرة اهو اهو على الشجرة يأكلوه بقى اذا كانت عندها ديدان او حشرات ميتة او ثمار فاكهة حب قوي هو الفراولة والتوت وقطع البطيخ والجزر والموز شوف شوف المقار بتاعه عامل ازاي والعجيب ان بمجرد ما يموت واحد من قطيع الغربان بيقوموا بحفر الارض عشان يدفنوا هذه الجثة وكأنها فطرة فيهم ان اكرام الميت دفنه فهو يعتبر اول تربي في التاريخ ولذلك استعجب قبيل يا ويلتى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب شيء عجيب يعني إنسان بما أوتي من قوة في العقل والإدراك ساعات حيوانات قدامه ربنا يرسلها له حيوانات مش هقول بقى ربنا يجري الحق على لسان بعض الأطفال حواليك لا حيوانات تتصرف تصرفات بس انت مش فاضي تتأمل ودماغك مشغولة بألف حاجة او ختم والعياذ بالله على القلب فانطمست الفطرة خلاص مش قادر يشوف حاجة لكن انا بستغرب ان هذا الرجل قتل قتل اخوه ومع ذلك قدر يقرا الرسالة اللي ربنا ارسلها له ارسل له غراب قال ولا كان ممكن ما يهتمش بيه ايه يعني غراب بيبحث بينبش في الارض لكن لا ده قال اه يبقى انا اعمل زي الغراب ده بس انا بستغرب ده انا عندي عقل ازاي الحسد كان قلبي بالشكل ده يخليني اقتل اخويا بقى انا حتى ما عنديش عقل احفر في الارض وادفن اخويا ما عنديش عقل غراب ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد شوف هنا الشاب ده لقى غراب جه على الشباك وقعد في مطعم ساعات الغراب يتلصص كده ويجي يبقى عارف مكان فيه اكل يعني كأنه ايه التسول بس بشياكة وبهدوء قاعد على الشباك ادوني اي لقمه او اي حاجة من اللي عندكم ده وعلى فكرة عنده ذكاء رهيب درجة احد علمائنا يعمل تجربة ويكررها عشر مرات ان هو يحط شوية, شوية لحم مفرومة ويربطهم زي في قماشة كده وفي سلك الغراب يمسك السلكة ويتنيها ويجيب من القماشة ويفتحها باسلوب رهيب ما يحركش بيه اي حاجة ما يزعجش بيه حد وياكل لحم مفروم عشر مرات يعملها فقال لا يبقى الغراب عنده ذكاء فعلا وذلك ابن القيم زي ما قلت لكم علق على الذكاء ده وقال ومن الناس من له حرص الغراب يقصد ابن القيم في كتاب الفوائد يعني الحرص على الدنيا يقدر يجيب الدنيا من اي حته هنا ربنا رزقه بمكرونه سباكيتي المكرونه الطويله بتاعتنا فبدأ بقى يصرخ ويقول لكل زمايله تعالوا في مكرونة تعالوا في مكرونة فبدأوا يجتمعوا كلهم اهو شوف بيعملوا صوت كده كله يجتمع مرة واحدة عايشين في حياة اجتماعية برضه اي نعم بيخافوا من بعض وبيعملوا مناوشات لكن في اتصال دائم بين جماعة الغربان والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري حديث عائشة خمسة يقتلن في الحرم يعني حتى لو في الحرم موجود خمس طيور يقتلن الفأرة والغراب والكلب العقور والحدقة والعقرب الخمسة دول من الفواسق ليه؟ لأن هما بيضروا نسيت أقول لكم أن ضروا للفلاح مش بأكله الثمار بس ده ممكن يضر الحيوانات يعني الغراب تلاقيه نط على ظهر جمل ولقى جرح يفضل ينبش في الجرح ده لغايه لما الدم يطلع ياكل التقيح بتاع الجرح او على ظهر بقره او على ظهر حمار عزكم الله البردعه على الحمار دي بتعمل تاثير في الحمار من فوق لدرجه تقعد تحفر في جلده كده هو يقدر ينقر بمنقاره القوي ده في هذه الحفره لغايه لما يعمل شبه خراج على ظهر الحمار من تقيح الجرح فاذا ليه ضرر على الحيوانات الحيوانات تضر منه ضيف تقيل كده لكن مع الشرور ومع الضرر استفدنا منه كتير سواء من ذكائه او حرصه على مصلحته وطبعا احنا ناخد منه الحرص على المصلحة اللي تنفعنا من دنيتنا لاخرتنا مش نبقى بتاع مصلحتنا بس وبيجيب الدنيا من اي حتة من حل او من حرام غلط نيجي للطائر الثالث اللي ربنا ذكره اللي معتز بنفسه شوية وجميل اللي هو السمان ما عندنا ثلاث انواع واربع انواع من السمان في السمان الاوروبي اللي تلاقيه دايما ابيض كده وطويل شوف هو واقف قدام المرايه مبسوط بنفسه قوي اللي هو طائر السلوى وانزلنا عليهم المن والسلوى طائر جميل جدا وبياكل اكل راقي ولحمه مدر للبول ومفيد للجهاز المناعي وبيعلي الخصوبة وبيزود الهضم شيء عجيب يعني يعني لحمه مش زي اي لحم من من لحوم الطيور اللي بناكلها وان كان بعض الناس اشتكت من زفارته شوية لكن الزفارة دي في الطبخ ليها حل نحن نحط عليه ليمون ندهنه بدقيق يعني اخواننا بقى اللي بيطبخوا الشيفات يعرفوا الكلام ده فليه حل بل ان البيض بتاعه استوماشيك يعني يعني يزود الناس اللي عندهم الشهية قليلة يزود الشهية محتوى على فيتامينات مهمة جدا فيتامين ب 1 وب 6 وب 12 السمان الحقيقة اكله ممكن يكون ذره وذره يا ريت تكون مجروشة مش ذره صحيحة الذره العويجة اللي هي الصغيرة دي بيسموها ذره الحمام جلوتين فول الصويا بذور عباد الشمس حاجات راقية بياكل حاجات راقية ولذلك كتير قوي من اساتذتنا عملوا مزارع خاصة بالسمان وانتاج بقى عالي جدا وطوروا نسبة البروتين والطاقة الموجودة في علف السمان وبقت دورة السمان سهلة جدا وعملوا انتاج راقي خصوصا انتاج البيض اما لو اقتنيت بقى السمان عندي يبقى لازم اهتم بوجود الكالسيوم والمغنيسيوم لان انا مش سايبه في الطبيعة انما انت لو سبته في الطبيعة هو بيحب قوي الاعلاف الخضراء اللي انتوا شايفينها دي يمشي كده شوف ربنا يقول وفاكهة وابا قلنا الفاكهة لينا والاب اللي طالع ده الشجيرات البسيطة الحشائش الصغيرة دي للحيوانات متاعا لكم ولألعابكم هنا صاحبنا بيعلمنا ازاي ممكن نعمل علافة للسمان بحيث ان العلف نحطه فيها ونخلطه خلط جيد ونربي فيها السمان يقدر ياكل من العلافة دي وبيحكي بالتفصيل بقى ازاي انك تعمل لها هنا فتحة وتفتح من الناحية دي بحيث تنزله الاكل وبيحكي ان السمان على طبيعته لو انت سبته يحب قوي الاعلاف الخضراء حشيشة الذرة دي يحبها قوي يحب الثمار من على الاشجار فراولة التوت السمان يحبه جدا وساعات بيحصل على غذائه من خلال الحشرات اللي بتبقى على هذه الأزهار أو ثمار الأشجار لكن مش بكثرة يتناول جيف زي مثلا الغراب أو يتناول ولذلك لحمه حلال وربنا رزقه رزق بني إسرائيل بيه طبعا في المغني ابن قدامة كان علق على أكل الهدهد والصرد وقال لا بأس بهما ليه لأنهما لا يستخبثان تعرفين حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد وده لأهميتهم وفوائدهم فهو بعض العلماء استنبطوا طالما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القتل يبقى ما يتكلش لكن الإمام مالك أباحه بفهمه لهذا النص أحمد بن حنبل مختلف عنده في أكل الهدد أو الصرد فابن قدامة في المغني بيقول طالما مش خبيث ملوش ناب ما بياكلش الروث والجيف زي ما هنشوف بعض الحيوانات دلوقتي يبقى ممكن لا بأس بأكلهما الهدهد أو الصرد كذلك السمان هنا بياكل طيب أو طاهر وبالتالي يؤكل لحمه وهو ليس من الجوارح من الطيور يعني ليس صقر ومش نسر ومش عقاب ومش بومة هنا بيجيب لك بقى الحبوب والبذور اللي احنا ممكن نجيبها ونخلطها في الفيدرز او العلافة دي ونقدر نطعم السمان وننتجه وانا بشجع يا ريت وشبابنا اطباء البيطريين ان هم يستثمروا في السمان لان تربيته سهلة جدا وما تتكلفش كتير زي بقية الطيور اللي العلف وصل دلوقتي فيها ل 4000 جنيه واكتر طن واتعملت رسائل ماجستير ودكتوراه ممكن باذن الله نستعين بيها في ان احنا نطور اكل السمان شوف جاب لهم شكارة علف وحطه وحسب بقى كم طائر هياكل بيحسب لك قد ايه لكل كام متر بتحسب العلافة دي هتسع قد ايه كام طائر وافضيها كل كام يوم عندهم اهتمام بهذا الطائر والطائر ده اتذكر في قرآننا المفروض احنا اللي نستفيد بيه وطالما ربنا رزقه لبني اسرائيل كأكل سهل وطيب هو والمن يبقى فيه حاجة فيه سر فيه فوايد ليه ما نبحثش في الكلام ده ليه نعزف عن الأبحاث طبعا زي ما قلت لكم بيحب قوي الأعلاف الخضراء وتلاقي في سمان طويل كده ده السمان الهولندي في سمان بلدي وفي هولندي وفي أوروبا الهولندي ده تلاقيه طويل قوي وسريع وبيجري دي سلالة من سلالات السمان لدرجة انه ساعات انت تشعر ان هو خلاص هيعمل اتاك هيهجم عليك لكن هو وديع جدا ومتواضع ومتواضع في اكله ومتواضع في ظروف معيشته المطلوبة ليه فليه ما نستثمرش في السمان وكتير قوي من الفنادق تلاقي الناس طالبه تقول له والله سمان ما عندكوش سمان حتى الناس بتاكله كبديل للحمام طب ما فيش حمام طب هاتوا لي سمان فالطلب اهو ويطير بقى على الاشجار شوف بقى بدل بقى ما يطعموه وياكلوه ويستثمروا في الكلام ده شوف اليهود عليهم من الله ما يستحقون كان ربنا ارسل لهم هذا الكلام سهل رياح تيجي تجيب لهم السمان ده عند ديارهم وهم قاعدين ياخدوه وياكلوه وعلى الشجر ينزل لهم المن طلبوا لا عايزين نتعب طبيعتهم مادية ادعوا لن نصبر على طعام واحد طب ده طعام واحد لما تاكل فاكهة كل يوم وطيور ده انت كده قاعد في جنة وربنا رزقه بكم فيكون مش هتعمل حاجة السمان لحد عندك لا رحت الفرارجي ولا تعبت ولا بكام الكيلو النهاردة وقعدت تنظف مفيش الكلام ده ولا اصطدت وعملت مزرعة وعملت علافة وجبت أبحاث جالك لحد عندك بإذن الملك فلما ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم المره اللي فاتت أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير الخير ده لأنه أنت اترزقت بكم فيكون ما عملتش أي سبب أن ينزل لك المن على شجر الزنجبيل ياخدوا المن زي البسبوسة أجمل وأطعم وادي السلوى لوطار السمان كما أجمع المفسرون لكن هم قالوا لا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها يعني عايزين ايه بقى عايزين كرات ما هو قاعدين مع المصريين بقالهم فترة فمتعودين بقى على طبيعة مصر الزراعية عايزين كده وعايزين خس وجرجير وجعضيد وسريس بقى تسيب ده وعايز الحاجة اللي تطلع من الأرض بعد ما تزرعها فترة والكيماوي وجايز ما تطلعش وقثائها القتة من عيلة القرعيات وفومها يعني الحنطة وعدسها البقوليات اللي هي العدس والفول والحمص والترمس وبصلها كمان البصليات بقى وما أدراك ما البصل وريحة الصلفر والكبريت كل ده ما فيهوش بروتين زي بروتين السمان كل ده ما فيهوش فوائد زي اللي في السمان كل ده نباتي وما فيهاش بروتين عالي فربنا سماها أتستبدلون الذي هو أدنى مش سيء بس أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا يعني أي وادي من الأودية في الكلام اللي بتقولوه ده لكن مين هيقدر غير ربنا يرزقكم بالكلام ده وانتوا قاعدين ولكن دي طبيعة بني إسرائيل المادية عايزين حاجة تطلع قدامهم لربما في يوم السمان ما يجيش ما عندهمش ثقة في الله شوف ده بقى النوع الأوروبي الجميل الأبيض احنا عندنا السمان البلدي إما بني منقط بأسود أو أبيض منقط بأسود وفي سمان الهولندي اللي له رقبة طويلة اللي كان بيجري ده وفي سمان الأوروبي الأبيض اللي قدام حضراتكم ده أهو طائر جميل ومعيشته بسيطة ولذلك كان ممكن ربنا دايما اتسأل السؤال ده ليه ربنا ما أرسلش على بني إسرائيل فراخ أو بط أو ديوك رومي اه ده ممكن يقولوا اه ده البط ممكن نربيه اصل ما السم... لكن لا يمكن تعرف تجيب السمان حتى في التوقيت ده لا يمكن تعرف تجيب السمان يبقى جاب لهم اسهل حاجة على ظهر الارض تدي بروتين يريد ربنا سبحانه وتعالى ينزع منهم الطبيعة المادية وانه يجعلهم مرتبطين بالله اسهل حاجة على ظهر الارض اهو يدي بروتين شوف صوته جميل ازاي ولا يمكن يعرفوا يجيبوه باي سبب من الاسباب قوته لكن الفراخ ما كانت عندهم البط عندهم الوز عندهم الديوك الرومي اه النعام ممكن انما السمان ده ده ده ده, ده فين مين استثمر فيه ومين ربى السمان ومين ده عايز شغلانه عشان تصطاد لك سمانتين ثلاثه يقعدوا يومين لكن دي كانت بكون فيكون تجي لهم فله حكمه سبحانه وتعالى في ذلك وطبعا اللي كان بيخزن اكتر من حاجته كان يبص يخش على السمان يلاقيه نتن يلاقيه خلاص فسد اللي كان بيخزن من بني اسرائيل اكتر من حاجته للسمان بياخد حاجة اليوم بس برضه عشان ربنا سبحانه وتعالى ينزع منهم يخليهم يتوكلوا على الله لكن مفيش فايدة فيهم شوف بقى الطائر ده ده السمان برضه بس سلالة بقى الأوروبية شوف صوته جميل ازاي بقول لحضراتكم اللحمة بتاعته فوائدها لا تعد ولا تحصى في بعض الأبحاث اتعملت انها مهمة جدا للجهاز البولي وخفيفة على الكبد يعني مش زي اي بروتين البروتينات بتبقى تقيلة جدا في الهضم خصوصا البروتين اللحوم الحمراء شوف ولذلك في صوت الواقعة ولحم طير مما يشتهون كل أنواع الطيور موجودة في الجنة بس طيور الجنة بقى مش زي طيور الدنيا اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين طيور الجنة كالبخت يعني الطائر اللي شايفينه ده في الجنة هيبقى زي الجمل قد حجم الجمل وينزل مشوي مجرد ما تنظر له بس وتتمنى وترغب انك تاكله على صفحة من ذهب يطاف عليهم صورة الزخرف بصحاف من ذهب على الصحفة يعني الإناء تخيل الطبق اللي بتاكل فيه ذهب وينزل الطائر ده مشوي وبعد ما تاكله العظم ربنا يجمعه تاني سبحانه وتعالى ويكسوه لحم تاني ويكمل رحلته في الجنة مرة أخرى لأن مفيش في الجنة موت ولا فناء أبدا في متع فقط سرمدية وتنتقل من متعة إلى متعة أكبر ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نومهم قليل بس بيصلوا مش قاعدين بيتفرجوا على الفضائيات بيقولوا قال وقلنا وعملنا ايه وسووا ايه وده عمل ايه والاخبار ده ايه ويطلع في الاخر بغير فايده ضيع وقته وضيع الفجر كانوا قليلا من الليل دي اصغر مفرخه ممكن تشوفها في التاريخ مفرخه صغيره واحد من اصحابنا عنده سمان فقال اما وفر لهم درجه الحراره والرطوبة اللي هم عايزينها والبيض ده بعد ما يفقس اطلع السمان ده اسمنه واديله علف في دورة التسمين بتاعته وبعد كده ابيع فكر فكر فكرة مش لازم يجيب يكون تكلفة المشروع 100000 جنيه مليون جنيه فيقول خلاص مش داخل لا جاب مفرخة صغيرة وعلى قده وبيفرخ السباب فيها اهو السبان الصغير طالع بالبيض ازاي اي طائر يخرج بالبيضة ياكل اي طائر ولذلك احد اساتذتنا كان دايما يقول لي انا بعتبر الطيور اقوى كائن على ظهر الارض ليه قال لي ان حتى الاسد يطلع من بطن امه اللبقه يقعد اسبوع هي اللي شايلاه مش شايف حاجه اول حاجه وبعد كده تدربه شويه على اللبن يرضع منها وبعد كده يبدا يمشي شويه ده الاسد انما الطائر يخرج من البيض عايز ياكل يبقى قوي ولا مش قوي قوي طبعا ولذلك اوعى تاخر ابدا الاكل على اي طيور سمان فراخ بط وز نعام اوعى تاخر الاكل عن 36 ساعه بمجرد ما الطيور تفقس احنا حلقتنا حلقه الطعام عشان كده بنعلق على التعليقات العلميه بقى في الحته دي لازم الطيور تتناول العلف بسرعه والميه بتاعتها تكون جاهزه واذا كنت هتحط على الميه بعض من الفيتامينات حطها من اول يوم عشان تقيه المشاكل المرضيه اللي ممكن يتعرض ليها الطائر وتزود من استجابه الجهاز المناعي لما ياخد تحصينات سواء نيوكاسل او اي بي او غيره من التحصينات بتاعه الطيور وده اللي عامل في الثروه الداجنه في مصر عامل مشاكل هو عدم الوعي عند المربين تاخيرهم للعلف او الميه في اول ايام من حياه الطائر سواء فراخ او بط او وز بعد خروجه من البيضه او من الهاتشري او المفرخ الى جانب التحصينات الرديئه اللي دخلت مصر الى جانب مشاكل في العلف نفسه بيخلي استجابه الجهاز المناعي للتحصينات مش طيبه فبالتالي يحصل نافق والناس تخسر والصناعه تنهدر ولذلك احنا انتجنا بفضل الله تعالى مع قناة الرحمة قناة طاهرة الصلاة يبارك فيها ويبارك في كل العاملين فيها وعلى رأسهم الشيخ الدكتور محمد حسان والأستاذ محمود حسان والأستاذ حسن حسان وربنا يبارك فيهم أنتجنا بفضل الله تعالى مركب شيك فارم عبارة عن فيتامينات بنضيفها للطيور بنحاول ان احنا نرفع من أداء الطائر مناعيا بإضافة سيلينيوم وفيتامينات ومنشطات للكبد بحيث ان في جو الامراض اللي احنا قاعدين فيه يبقى الطائر استجابته عالية شوف بدأ الطائر يستجيب ازاي ويقوم خدوا بالكم انه حياته جوه البيضة بياكل حاجات جوه البيضة هنا بقى الطيور الكواسر بقى شوفوا النسر ده اهو ده اللي يمكن ناكله النبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا ايه ها كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي لاب من السباع شوف شوف ال... شوف عينه ابصر من على بعد فوق النسر ده ابصر من على بعد جامد جدا كيلو مترات شوف ابصر سلحفه صغيره شوف المخلب بتاعه عامل ازاي المخلب مخالب شديده شايفين منقار الاول كان الكاميرا جايباه اهو خد القرار اهو نسر مره واحده انزل بس السلحفه دي محصنه يعني عليها غطاء صخري شوف بيمشي لها ازاي كانه مقاتل نازل من ال... من اف 16 والاف 18 شوف نازل نازل يعمل مهمه حربيه يقول لها هجيبك منين بقى من الناحيه دي ولا انا هاخدك احسن فوق خدها بقى فوق انا ده عنده فكر ولا كان مرميها من هذا الارتفاع اذا رميتها هتتكسر شوف وراها شوف التصوير كأن طيارة بتجري ورا ورا صاروخ او ورا هدف او ورا طيارة تانية عايزة تضربها شوف التصوير بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة هي نازلة وهو وراها طبعا نزلت على صخرة اتفشفشت حتت عشان النسر الكاسر ده يا ترى عايز يعمل كده ليه خدها بقى عشان يطعم صغاره شوف القوة دي وإن شئت أن تقول الجبروت الشدة عشان ما يسيبش صغاره جعانين مش عايز أقول إحنا في آباء بيقولوا على نفسهم آباء وسايبين ولادهم يقول لك أنا مش لاقي شغل اتصرف اشتغل أي حاجة بالحلال واطعم أولادك ده طائر أنا بستغرب بقى بياكل سمك اهو زيه زي البجعة مثلا طب السمكة دي هتخش جوه هتتهضم ازاي في الحوصلة دي لا شرحنا جوه الطيور شفنا معدة الطيور حوصلة ال proventriculus المعدة التانية وبعد كده ال gizzard او القانصة اللي هي المعدة ال- المعدة ال- العضلية okay جبنا الكلام ده في حلقة في بطون الحيوان تشريح الطائر بالتفصيل من جوه شوف عمالة تعدل السمكة ازاي عشان تدخلها جوه بقها من راسها اهو دخلت من الراس سمكة سمكة بلطية كبيرة جدا اهو دخلت كلها بالشوك بالزعانف بالديل بالخياشيم كله دخل جوه قالت دي بقى ايه بقى حجم العصارات اللي يتم هضمها سبحان الملك عشان يهضم هذا الطعام سبحان الملك اي السمكة باينة حتى وماشية بقى عادي دخلت البحيرة تشرب شوية مية عشان تقربع بعد الاكلة دي اللي السمك بيعطس وبعد ما تشرب يمكن تدور على سمكة كمان في شيء عجيب في الطيور يربط الطيور كلها رغم ان احنا شفنا كذا طائر النهاردة حاجة واحدة التوكل على الله اول كائنات بتسبح الصبح ساعة الفجرية وانت قاعد في المسجد بتقول الاذكار تلاقي شقشقة الطيور اعرف ان الشروق بدأ يهل بعد ما عندهمش ساعة وبعد كده ي- يروحوا لطلب الرزق مباشرة فصدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ليه اختار الطير بقى تاخدوا خماصا وتروحوا بطانا عشان الصفات اللي بقول لكم عليها دي نيجي بقى لأخبث الحيوانات على الإطلاق الخبثة والنجاسة في ذاتي في جسدي وهو الخنازير الخنزير بياكل ايه الخنزير بياكل اي حاجة اي حاجة لدرجة ان الزبالين يقول لك احنا بنحط على الزبالة مية عشان الزبالة تزيد في النتانة بتاعتها اكتر فهو الريحة دي تستهويه فياكل اكتر لانه لو جاع ساعة واحدة يقعد يصرخ ويعمل صوت وحش جدا فبيسكتوه بالاكل ده لا ينفك ابدا سبحان الملك عن الشهوة في الاكل وشهوة الجماع الشهوة الجنسية اعزكم الله وشهوة الصراخ يعني كأنه بني ادم رغاي لو فرضنا ان في انسان رغاي بياكل بس يا ياكل يا يرغي يا ياكل يا يرغي تخيل في حيوان كده ولذلك ربنا حرم لحمه للاسباب السلوكيه دي ولان في اكتر من 450 مرض وبائي بدون مبالغه ده ده اللي تم اكتشافه ده اللي احنا قرينا عنه وما خفي كان اعظم 450 مرض وبائي موجود في الخنزير بينقل منهم 57 الإنسان مباشرة والباقي بطرق مختلفة م- غير مباشرة شوف هذا واحد في أوروبا عنده مزرعة خنازير بيأكلوا بقى أي حاجة طيب لكم أنا تخيلوا طب الخنزير ده بقى نباتي مثلا يعني ياكل أي حاجة في الزبالة بس لا ممكن ياكل خنزير ميت يعني هو ياكل نفسه ياكل فئران ميتة يبقى حيواني اهو ياكل الجيف ياكل أعزكم الله الفضلات يعني ايه فضلات يعني البراز اه آه، براز هو شخصيا ايوه وبراز ناس تانية اه حتى لو بني ادمين لو حيوانات ياكل اي حاجه ولانه مفتقد للغدد العرقيه فعشان خاطر يقلل من الاحتباس الحراري في جسمه او بالحراره فلا بد ينغمس ليل نهار في الطين يعني مش عايزين نقدح ونقول اه اصل هو لا هي طبيعه ربنا خلقه عليها فبيعمل كده المشكلة لو انت اكلته انت ما تاكلوش حرم عليك في اربع ايات في القرآن التحريم فيها صريح منها سورة الانعام مثلا الاية 145 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون واحد ميتة اثنين او دما مسفوحا ثلاثة او لحم خنزير شوف بقى هنا ربنا ايه بسكتش هنا قال ايه فانه رجس النه دي الهي دي عايدة على آخر كلمة قالها يعني الخنزير يعني النجاسة في عينه هو شخصيا النجاسة موجودة فيه شوف هنا يسيب الغيط الأخضر الطائر ده طاهر الجميل ده ويجي في الحتة اللي فيها طينة وروث وفضلات وهم عارفين عشان كده حاطينه هنا وبتزود له هنا حجم المية عشان المية مع مع الطينة مع البراز مع النتانة هي بيحب الريحة دي يحب ينغمس فيها شوف الشيطان يحب دايما الريحة الخبيثة ويهرب من البيوت اللي فيها ريحة طيبة ده الخنزير ودي حياته وهنا بيرضعوا من أمهم والغريب بقى أو مرة أقرأ المعلومة دي إنه لو جاع ممكن يأكل من ولاده خنزيرة جاعت ومفيش أكل في المزرعة تاكل من ولادها تفترسهم والعجيب إنه دخل مرة على طفل كله طفل صغير بيه ماشي شوف شوف ال ال الفرايتيصه دي اللي هي السناوت المناخير اللي قدام دي ربنا خلقها ازاي خلقها بشكل يقدر يجيب الدود من بطن الارض عشان يشموا ويجيبوا حاسه الشم قويه لدرجه ان بيستخدموه بديل للكلاب ساعات في الحاجات الامنيه من كتر الشم بتاعه ما هو عالي القرود بقى القرود اكلها متنوع ممكن تاكل جوز هند طب اسألوني بقى السؤال المعتاد بما اننا في حلقة طعام الحيوان ليه القرد بياكل موز سؤال منطقي جدا ايه السر في الموز يعني ما انا ممكن اجيب له تفاحه ونروح جنينه الحيوانات مش هيقبل عليها قوي اشمعنى الموز ولا مانع انه لو لقى عصير مع حد يشرب العصير ده بعد اكله الموز السؤال ليه الموز انا هربط بين الموز خدوا بالكم بقى وبين حياة القرد دايما اللي فيها ضحك تنقد القرد باستمرار حياته فيها عبث ده القيم بيقول ومن الناس من لهم عبث القرود حياته كده كلها ليل نهار اول ما يصحى لغايه لما ينام بيضحك بس على اي حاجه وعلى اي في حاجه طبعا ده يقسي القلب كثره الضحك طب القرد حياته كلها كده سرور بل هو بيحب الاطفال تحبه وتحب يقول لك القرد يبقى يهرج يبقى هيعمل حركات قال لك ان الموز فيه ماده اسمها التريبتوفان ده حمض اميني مهم جدا من ال essential amino acid يعني الاحماض الامينيه الاساسيه في في في في غذائنا التريبتوفان دي داخل الجسم بتدي ماده اسمها السيروتونين اللي هي مسؤوله عن السعاده بمعنى صح عن الاطمئنان فسر إن سعاده القرود في الموز ولذلك بنصح باستمرار مرضى الاكتئاب اللي عندهم مشاكل عندهم مشاكل نفسية يتناول الموز لأن السكر السهل اللي في الموز والألياف البسيطة اللي بتخلي الأمعاء الهضم يبقى حلو فيها وعنصر البوتاسيوم تحديدا اللي في الموز لأن ربنا ذكره في القرآن قال إيه سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة في سدر مخضوض وطلح منضود طلح اللي هو الموز ظبط الضغط هنا القرش اهو واحد قاعد الزار مشغول بالموبايل مش واخد باله ابدا ان قرش طلع من الميه ياكل دراعه وبعدين بدا يفوق فالقرش صريح مش هغير طعامه طلع لا بني ادم هياكله خلاص لكن في اسماك ممكن تاكل طعام تاني لما حريات قواقع هنا في تايلاند بياكلوا السمك ما بين اسماك تم تجفيفها او تنشيفها اللي هي مسحوق الفيش ميل وما بين اسماك صغيره هنا السلحفاه قاعده مطمئنه تماما ما بتاكلش غير النباتات ومنها البطيخ مثلا قاعده عماله تاكل اهي ولا يمكن تغير ابدا اكلها طيب يبقى في هربيفورس حيوانات اكله للعشاء او النباتات البقرة عمرها ما تغير الخروف عمره ما يغير الحصان الحمار البغل الجمل الأسد وال... وال... وال... والذئب والكلب برضه لحمة ومش هيغيروا وإن كان عايز أقول معلومة قبل ما نختم إن الكلب والقطة انضموا للإنسان أوبنيفورس اللي ممكن الكلب والقطة ياكلوا جزء نباتي وجزء حيواني وده عشان احنا استأنسناهم فتأثروا بأكلنا وتعودوا ياكلوا بواقي أكلنا لكن احنا المفروض واحنا بنجمع في أطعمتنا لازم نعرف ناكل ايه ايه اللي قبل ايه وايه اللي بعد ايه ايه الصح في اكلنا ونتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى نتمتع بصحة طيبة ويبقاش عندنا مشاكل خصوصا ان المعدة بيت الداء حلقة خلصت ان شاء الله موعدكم المرة الجاية نعرف بقى مشاكل الهضم ومشاكل الطعام عند الحيوانات وايه الحيوانات اللي عملنا لها عمليات جراحية عشان نستأصل حاجات كتير نتيجة الأكل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات تأمل خطى